عش نفحات ونظام علوي رائع طوبى للمؤمن يتلو
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين إمام قراء زمانه الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يواهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة كل عام أنتم بخير وإلى الطاعات أدوم وإلى الله تبارك وتعالى أقرب وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال والطاعات إنه ولي ذلك ومولاه عود حميد عود على بدء مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية قبل البدء رحبوا بضيف هذه الحلقة أحمد حسن أهلا يا أحمد اهلا بحضرتك الله يكرمك وكل عام أنت بخير يا أحمد حضرتك بخير
إن شاء ربي تبارك وتعالى نلتف اليوم مع آي الذكر الحكيم مع سورة المائدة وكنت قد توقفت عند قول الله تبارك وتعالى وكثير منهم ساء ما يعملون ونبدأ اليوم مع آي الذكر الحكيم من قوله تعالى من الآية السابعة والستين من سورة المائدة بداية ربع يعني يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته مش رسالته رسالاته على رواية ورش الشاهد إن شاء الله هنقرأ النهاردة ربع مش هنقرأ النهاردة صفحة زي ما عودتكم احنا كنا ماشيين على نظام معين في مطلع حلقات رواية ورش كان لسه الرواية في بداية انتشار على قناة الرحمة كنا بنبتدي نأصل القواعد والأصول للرواية فكنا بدأنا البرنامج أذكركم كنا بنبدأ ببضع آيات يعني حتى ما كنتش بقرأ صفحة كاملة بقرأ أربع آيات خمس آيات برواية ورش بعد كده طورنا الموضوع ومشينا على نهج صفحة كاملة مع تأصيل الأصول لرواية ورش بإذن الله تعالى عايز زي ما بنقول كده ندور العجلة عايزين نمد في التلاوة بتاعت رواية ورش خلاص فهنمشي بعد كده بإذن الله تعالى ربع هنمشي في حلقات رواية ورش ربع بإذن الله تعالى برضو بأوجه ثلاثة البدل لن أتنازل عن الأوجه أعلم الناس بالأوجه لكن إخواننا المتصلين والمتصلات من أراد أن يقرأ بالقصر فليقرأ من أراد أن يقرأ بالتوسط فليقرأ من أراد أن يقرأ بالإشباع فليقرأ ولا أنسى ما قلته قبل توقف الحلقات في شهر رمضان كان آخر حلقة قبل شهر رمضان على ما أذكر إن أنا كنت بدأت معكم وشرعت معكم في الهدية اللي أنا قلت أهديها ههديكم بهدية وبجائزة لكل معلم قرآن وكل معلم تجويد وكل معلم قراءات وكل من يعلم رواية ورش فقط هديتكم ببعض جداول قلت هذه الجداول بفضل الله تعالى لا توجد في أي كتاب من كتب القراءات مفيش أي كتاب من كتب القراءات عرض هذه الجداول بهذا الشكل وهذه هدية لمن يريد أن يبسط رواية ورش كنت بدأت بعض جداول إن شاء الله تعالى من الحلقات القادمة هراجعها وهضيف إليها هدايا أكثر أنا كلامي واضح وهضيف إليها جوائز وهدايا أكثر فنيات رواية ورش فنيات رواية ورش اللي في الكتب واللي مش في الكتب هلاقي واحد يقول لي يا عم الشيخ هو في حاجة في الرواية في كتاب وفي حاجة مش في الكتاب أقول له أيوة لأن كله يا أخي الكريم من الروايات والقراءات مش مدون في الكتب بعضها بالتلقي والمشافهة من أفواه أسيادنا ومشايخنا فأنا هنقل لك اللي أنا تلقيته من شيوخي هنقل لكم اللي أنا تلقيته عن شيوخي منها ما في الكتب جمعا من الكتب وبوسائل العرض بشكل مبسط ومنها اللي أنا تلقيته مش في الكتاب خلاص فعشان كده تنبهوا لحلقات رواية ورش في الأيام القادمة بإذن الله تبارك وتعالى طيب عشان ما اطيلش عليكم أنا عارف الناس مشتاقة أنها تسمع لورش مشتاقين نسمع الورش وأنا أول المشتاقين أنا أعشق هذه الرواية هي وقراءة حمزة بن حبيب الزايد في القراءات العشر فإن شاء الله تعالى نسمع بقى لأحمد بدءا من يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ان شاء الله وانت وانت بتقرا يا احمد هعلق وخليكم معايا عشان انا بعلق واحمد بيقرا باذن الله تعالى اتفضل يا احمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته ادي اول تعليق خلي بالكم معايا ده فرش الربع اللي بنقراه ده فرش فقرئت على رواية حفص فما بلغت رسالته على التوحيد يعني ايه على التوحيد ان عندنا لما بنيجي بنتكلم باللغة العربية احيانا نقول الكلمة دي مفردها ايه وجمعها ايه ايه مفرد وايه الجمع فالمفرد بعض كتب القراءات قالت بالتوحيد افراد يعني فممكن تستخدم لفظ مفرد او ممكن تستخدم لفظ ايه يا احمد توحيد خلاص فحفص قرأها على التوحيد يعني مفردة رسالته انما ورش قرأها على الجمع.
الجمع فما بلغت رسالاته عدها تاني يا احمد فما ايه وان لم تفعل وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته مم.
والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين طبعا الكافرين من الألفاظ التي قللت لورش قولا واحدا بس المزيد بالياء والنون لأن عندي الكافرين وعندي الكافرون أنا عايز الكافرين اللي فيها آخرها ياء ونون.
ونون كمل قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم طيب فاكرين لستم على شيء حتى مد اللين الايه مهموس المهموز فاكرين كان ورش بيمدوا كام التوسط اربع حركات والإشباع والاشباع ست حركات احمد اهو مره جابها بالتوسط ومره جابها بالايه بالاشباع وبعد ما الف ولستم على شيء حتى تقيموا التوراه هذا اللفظ ايضا لفظ التوراه زي لفظ الكافرين من الالفاظ المقلله قولا واحدا من الالفاظ المقلله قولا واحدا ولا ننسى والانجيل النقل بس في حاجه مهمه ما يجيش حد بعد ما تلقى بعد قراءة أحمد طبعا على إخواننا المتصلين والمتصلات خلي بالكم من حاجة وإحنا بنقرأ والإنجيل أدي نقله ما لقاش حد راح فصل الواو شال الواو وراح بدأني بكلمة قال إيه الإنجيل الإنجيل فاكرين الكلام ده كنا نبدأ بهمزة الوصل أو نشيل همزة الوصل الكلام ده يمشي بس ما ينفعش مع الواو لماذا؟ ما ينفعش لا يجوز فصل الواو عما بعدها رسما لا يجوز فصل الواو عما بعدها رسما ليه ما يجوزش يا عم الشيخ ما الواو لوحدها والانجيل لوحدها ايه المشكله انت مصعبها علينا ليه انا مش مصعبها بس هسالكوا سؤال انا عشان افصل كلمه عن كلمه الكلمة اللي أنا هفكها دي هفصلها وابعدها دي لازم أفصلها بسكون والإنجيل و حد يعرف يقول لي و أقف عليها بسكون إزاي؟ و دي ينفع توقف عليها بسكون؟ لو أو ماشي أديني وقفت على أو بالسكون لكن و دي توقف على الس- بالسكون إزاي؟ اللي يقف عليها بالسكون ويعرف يقف لي عليها بالسكون هقول له ساعتها واجز له وجيزه إن أقول له افصل اللي هو عما بعدها أهو ده الشرط أهو سبت لكم شرط معلق ماشي؟ أكمل يعني
وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين فلا تاس على القوم الكافرين تمام.
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ادي احمد جايب بدلات امنوا وجاب كلمة مناما وجاب كلمة الاخر كل دي بدلات بس امنوا بدل محقق لان الهمزة ما حصلهاش تغيير مناما بدل مغير بالنقل الاخر بدل مغير بالنقل بس المهم ان دول كلهم بدلات فلازم يسويهم تسوية واحدة جابهم كلهم قصر حركتين هيرجع يجيبهم دلوقتي توسط وبعد كده يجيبهم اشباع دي حاجة الحاجة رقم اتنين في الايه والصابون فاكرين اول البقره والصابئين كان بيقولها ايه ورش كان بيحذف الهمزه والصابين هنا برضو كلمة الصابئين الصابو الصابئون كل ده يحذف الهمز الكلمات دي لورش عن نافع يحذف فيها الهمز الصابين الصابون خلاص يلا يا احمد هات التوسط إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون طبعا أنا ليا ملاحظتين في هذه الآية نخلي بالنا منهم إسرائيل لفظ إسرائيل إسراء مد متصل ست حركات ده ما فيهوش فصال قولا واحدا إيل دي بقى الهمزة اللي وراها يا إيل هلاقي واحد يقول لي إيه عم الشيخ أنت نسيت مد البدل في كلمة إسرائيل ليه مش ده إيه زي إيمانة مش ده مد بدل طب ليه احمد وهو بيقرا ما جابهاش اتنين واربعه وسته لان ورش من مستثنياته في مد البدل كلمه اسرائيل ورش عن نافع مش كل مد بدل في المصحف ورش هيمدوا اتنين واربعه وسته ده كلام جديد لا مش جديد الكلام ده انا قايله في بدايه حلقات روايه ورش بس بقوله تاني للتذكرة عشان اللي بيسمعنا جديد يكتب الكلام ده ويدونه مش كل مد بدل في المصحف يا ورش هتعمله اتنين واربعة وستة طيب ناخد حاجة النهاردة منهم كلمة إسرائيل في المصحف أول ما تجيلك إسرائيل هتمد المتصل ستة لكن إيل اتنين زي حفص خلصنا من دي طيب حاجة كمان تهوى أحمد قال تهوى وتهوى فتح ثم تقليل ليه أولا علامتها في المصحف إن الألف الخنجرية مرسوم على الياء رسمت على ياء يبقى دي ذوات ياء فتح وتقليل طبعا ما عدا اللي اترسم ألف خنجرية على ياء فاستثنينا حاجات منها زي آه، قوله تعالى إلى ولدى وحتى على.
وعلى دول كلهم ياءات ومرسوم عليها ألف خنجرية بس إيه من مستثنيات فتح و- من مستثنيات التقليل لورش طيب ده من حيث شكلها في المصحف في تهوى طب ارجع لقاعدة اللغة هوى ما هو تهوى اما اقول هوى اردها لنفسي يبقى هويت هويت يبقى هوى اخرها الف فردتها لنفسي اتقلبت الالف لايه لياء.
لياء هويت فتحولت الالف الى ياء فعشان كده اصلا سبب التسميه بنسميها ذوات الايه لياء الياء عشان كده قلنا ان ذوات الياء لورش فيها فتح وايه وتقليل وتقليل وصلت يا احمد اقرا وحسبوا الا تكون فتنه
وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم بس انزل براء كثير منهم نرققها قوي
ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون يبقى سبحان الله كثير منهم بصير بما الاتنين فيهم ترقيق الراء لورش لان الاتنين مضمومين وقبلهم ياء ايه ماديه الراء اما تيجي مفتوحه او مضمومه وقبلها ياء ماديه ترقق لورش يلا
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم طيب هقول لك على معلومه كان شيخي قال لي عليها والكلام للجميع الاداء الصوتي الاداء الصوتي ليه دور في التلاوه يعني ايه الاداء الصوتي اعلي صوتي اوطي صوتي ليه دور ازاي اتلقيت من شيوخي او من شيخي حفظه الله ان لما يجي مقوله عن الكافرين في حق الله تعالى وفي حق الرسول اتادب مع الله واتادب مع الرسول واخفض صوتي ليه ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا ينبئ عن اليهود وينبئ عن النصارى ال- الذين ادعوا ان الوهيه مس- المسيح عيسى ابن مريم ادعوا الوهيه المسيح او الذين ادعوا الثالوث خلاص فمن باب الأدب لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم طب في الرد أعلي صوتي وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله كده الرد وصلت يا أحمد يلا
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار فقد حرم الله عليه ايه الجنة ولا الجنة الجنة ها يلا
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار طيب خلي بالك ان عندي ها معلومة م- انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار عايزين نجيبها مرة بالفتح ومرة بالايه آه، مرة بالتقليد.
بالتقليل انت دخلت تقليل على طول صح ادي حاجه الحاجه رقم اتنين ان ممكن حد يقول لي ومأواه تبدل الهمزه يقول لي وماواه احنا قلنا ان عشان ورش يبدل الهمزه لازم تبقى ساكنه خلاص كده وتبقى قبلها حرف من سبع حروف يا قبلها يا ياء يا تاء يا نون يا ميم يا فاء يا واو يا همزه الوصل الاقي واحد الاقي حد من المشاهدين يقول لي ايه يا عم الشيخ ما قبلها ميم اهو من السبع حروف ابدلها بقى وماواه لا بس ورش استثنى حاجه جمله الايواء كلها ماواه تؤوي ماوى كل ما يشتق من جمله الايه الايواء خلاص يلا انه من يشرك بالله تاني إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأ فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة احسنت يبقى كده خفضت صوتي من باب التأدب طيب هات بقى الرد وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه نعم والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظرنا انت كده عندك الايات بدل وكلمة ان فيها فتح وايه وتقليد يبقى هنا هنشتغل شغل التحريرات لو قرأنا البدل بالقصر يبقى هنقف على ان بالفتح بالفتح طب ولو قرأنا البدل بالتوسط يبقى لينا في ان تقليد ولو قرأنا الايات اللي هو البدل فيها بالاشباع ستة يبقى لينا في ان نصيب الأسد الفتح والتقليد الله يفتح عليك يلا
الآيات ثم انظرنا مم.
الآيات ثم انظرنا ثم انظرنا يوفكون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل طبعا ليا تعليق في هذه الآية من باب الوقف والابتداء قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم خلاص غير الحق ولا تتبعوا بعض إخواننا القراء بيقف عند كلمة ولا تتبعوا ويقف عليها ويكمل بعد كده ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا أو قد ضلوا على رواية ورش الشاهد ان كلمة ولا تتبعوا حال الوقف عليها ده وقف مطلق لان ما تحددش فيها ولا تتبعوا ما تتبعوش ايه ولا تتبعوا الله ولا تتبعوا الرسول ولا تتبعوا المنهج الصحابة ولا ولا تتبعوا الاهواء والفتن ما هو كلمة ولا تتبعوا دي وقف عليها كده تشمل كل شيء ولا تتبعوا ما تتبعوش حد يبقى هنا وقف ايه قبيح لكن تمام المعنى زي ما انت عملت ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا هنا بقى النهي ولا تتبعوا وصلت كمل
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى وعيسى وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا ولكن كثيرا منهم فاسقون الله يفتح عليك يا أحمد تتلقى الاتصال الأول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ازيك يا متولي ازي حضرتك الحمد لله على السلامه الله يسلمك يا متولي وحشتونا كتير والله وكل سنه وانتم طيبين وأنت طيب وبالصحة والسلامة يا متولي يلا نبقى نب- منين يلا نبدأ من أول الربع يا أيها الرسول بلغ ها، بص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابي- والصابون والنصارى والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوي أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون بارك الله فيك يا جزاكم الله متولي خيرا
معنا الحاجة صباح السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كل عام وحضرتك بخير وفي نعمة وحضرتك بخير يا حاجة صباح والشيخ الكبير الصغير الشيخ أحمد ربنا يبارك فيه أمتعنا كثيرا بهذه التلاوة الطيبة آمين يا رب جميع اللهم من العاملين والقائمين على قناة الرحمة الله يكرمك ويرضى الله عليك يبارك فيها وشيخنا الشيخ حسان يا رب آمين اللهم أكمل؟
آمين اتفضلي بالتلاوة أقرأ إن شاء الله على توسط البدن بإذن الله.
تمام وحسبوا إن شاء الله نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير كثير منهم بس ليا ملاحظة في الوقف لما اجي اقول ثم تاب الله تمام المعنى ثم تاب الله عليهم نعم هنا تم المعنى نعم طيب أقول تاني حضرتك نعم ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا ثم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه ومأواه النار وما للظالمين من إيه، أنصار استشعرت من حضرتك يا حاجة صباح ان حضرتك ومأواه النا- لا حسيت انا انا انا بقرا حضرتك بتوسط البدل فتبقى مقلله هي مين مأواه طب والنار
النار مش مقلله لان الراء مضمومه استشعرت من حضرتك ان لفظ النار خد سن التقليل
طب اعيدها حضرتك اه اكدي على ومأواه النار حاضر ومأواه النار مم.
وما للظالمين من أنصار مم.
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد مم.
وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن ها؟
ثم انظر أنا
أيوة يؤفكون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا بس ليا ملاحظة نعم ليا ملاحظة نعم.
لا تغلو في دينكم اتمام حركة كسر النون حاضر لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس لبئس ما كانوا يفعلون بارك الله فيك يا حاجة صبرا وبارك الله في حضرتك أحسنتي معنا أم خالد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، يعني لو حضرتك سمحت لي هقرأ برواية حفص لأن نفسي مش هقدر أجيب ال- الورش ال- تع- تعبانة شوية طيب اقرأي برواية حفص اه بس ليا طلب انت بتقري بورشة اصلا أنا كنت بقرأ والله بيها بس أصل عندي ظروف صحية كده تعبانة طب شوية شفاك الله وعافاك الله يخليك اقرأي برواية حفص كده آه، من اول قوله تعالى
صفحة كام؟
آه، 120 سورة المائدة
حاضر
اقرأي ما المسيح ابن مريم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأم وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر ها كيف خلي بالك من الغنة
انظر كيف نبين لهم الآيات كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله بس خلي بالك من من الغنة من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو والله هو السميع العليم صلي على النبي يا ام خالد نعم بقول لك صلي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام الايات اللي انت قريتها الايتين دول صعبين لا هم مش صعبين طيب ايه رايك لو قلتهم لي بورش ونفس الطريقه زي حفص
طيب ماشي ما فهمش مدود اهو ورش في نقل وفي حاضر هحاول احنا عايزين نتعلم صح ايوه ما انا بتعلم من حضرتك على مين انا على بتقرأ؟
طول بتعلم من حضرتك الله يسترك الله يخليك كملي ما- اقراي بقى ما المسيح بورش
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا ياكلان الطعام كانا ياكلان الطعام كانا ياكلان الطعام تمام.
انظر كيف نبين لهم الآية طيب صلي على النبي عليه الصلاة شايف والسلام.
شايفه الهمزه بتاعت الايات الهمزه الهمزه اللي آه.
بين الالف واللام دي أيوه قبلها لام ساكنه ولا لا ساكنة اه شيل الهمزه لا، وخد الفتحه ولايات، مش الايات وبعدين انت بتقولي ان نفسك قصير صح أيوه يبقى احنا ممكن ربنا تسهلها علينا ازاي نقرا ورش بالقصر زي حفص بالظبط بس هنعمل له نقل بس أنا طول عمري بقرأ بالإشباع باشباع البدل اه ف...
مع- إشباع- فصعب عليا ان انا اغير على طول مره واحده كده و- واحده واحده اديني عشان حضرتك نفسك فرصه للمره الجايه طيب بس عرفنا خ- وصلت وصل لينا النهارده الكلام ده ايوه حاضر بارك الله فيك شكرا جزيلا خيرا جزاك ربنا يكرمك معنا الحاجة عائشة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وكل سنة وانت طيب وحضرتك طيبة يا حاجة عائشة أقرأ إن شاء الله تفضلي اقرأي بقى من قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد ك... ال- الآية إن شاء الله ثلاثة وسبعين 72 ثلاثة وسبعين ثلاثة حاضر حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة مم.
وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عن بس خلي بالك يا حاج عائشة نعم.
وإن لم ينتهوا زمن الواو نعم وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه طيب آه، آه، الغين هتعلى شوية عشان غين ساكنة وما قبلها مفتوح نعم يستغ خلاص كده نعم.
لكن الراء هنتعمل فيها ايه الورش لا هترقق تمام يلا نعملها بقى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفروا ويستغفرونه مم.
والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة بس خلي بالنا من صوت الدال صديقة وأمه صديقة نعم كانا ياكلان الطعام
مم.
انظر كيف نبين لهم الآيات ثم ثم انظر أنا يؤفكون ها يؤفكون نعم يؤفكون ولا يوفكون يؤفكون نعم ثم انظر أنا يوف يؤفكون وحضرتك طبعا بتقري بتوسط البدل أي نعم آه، يبقى كل اللي قابلنا هنقلله قولا
واحد تمام
قل أتعب ها؟
قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا طيب غير تتفخم الراء لا ترقق طب نبين غير ترقيقها الحق غير الح... غير الحق ولا تتبعوا وه- أهواء قوم قد ضلوا من قبل مم.
قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ليا ملاحظة نعم.
وأضلوا خلي بالك برضو من زمن الواو حاضر ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا كثير كثيرا وضلوا مم.
وضلوا عن سواء السبيل نعم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى على لسان داود وعيسى بن مريم نعم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه مم.
لبيس ما كانوا يفعلون ترى ترى كثير ترى ولا ترى ترى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم ما اتخذوهم طيب ما اتخا خا ولا ما خا اتخذ مم.
ما اتخذوهم أولياء ولكن طيب ولكن كثيرا منهم فاسقون بس ليا ملاحظة تحت أمرك ال- النون ولكن وقف عليها اه كده يبقى فيها غنة اه طب بينيها بقى وقفا ونوصلها تاني حاضر آه. وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون بارك الله فيك يا حاجة عائشة بارك الله فيك
آه، نحن تلقي اتصالات أخرى آه، بأكد بس على بعض معلومات آه، عايز أأكد عليها آه، طبعا لفظ ترى أنا معلقتش عليه ولفظ لبئس ما كانوا يفعلون لفظ لبئس آه، طبعا الهمزة الساكنة مسبوقة بحرف الباء وحرف الباء مش من الحروف السبعة اللي احنا قلناها يعني قلنا ياء وتاء ونون ميم وفاء وواو وهمزة الوصل سبع حروف طيب معنا اتصال آخر السلام عليكم
السلام عليكم سيدي كريم بارك الله فيك بارك الله كل عام وانتم طيبين كل عام وانتم بخير عيد مبارك للجميع ان شاء الله اللهم أمين أمين أمين آه الله يبارك فيك سيدي تفضل أخي الكريم من اين ابدا سيدي كريم من مطلع الربع يا أيها الرسول بلغ
يا أيها الرسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك طيب أخي الطيب نعم آه، خلي بالك أن حرف الغين الغين ساكنة نعم ومسبوقة بكسر فهي مفخمة ولكن تفخيم الغين تفخيم نسبي نسبيا نعم نعم نعم بلغ
بلغ ما أنزل إليك من ربك مم.
وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته نعم
والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم نعم
وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا نعم
فلا تاس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا نعم
وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى مم.
بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون بارك الله فيك اخ الله الطيب يبارك سيد الكريم من فضلك سؤال تفضل
الهمزتين ال- الهمزتين المتتين من كلمتين جاء أمر كيف نقل الهمزة الثانية بالتطويل أيضا جاء أمر اه جاء امر يعني إيه نعم الهمزتين الم- من كلمتين المد الأول مشبع والثاني أيضا الهمزة الثانية مشبعة يعني انت تقصد ان الهمزتين من كلمتين هل متفقتان في الحركه ام مختلفتان
لا, لا, لا يعني ما- جاء جاء أمر اه الهمزه الثانيه اما ان تسهل إيه؟
جاء امر او نعم الهمزة الثانية تبدل ألف مع المد المشبع طيب الاتصال انقطع طيب معنا أم وليد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ محمد الله يكرمك جزاك الله كل خير يا ابني خيرا جزاكي انا بس معلش انا ما بعرفش بورش انا ممكن اقرا على حضرتك بحرف اقرأي ربنا يجازيك كل خير يا رب طب هي كام ان شاء الله آه، ابدأي من قول الله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة الآية 71 حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحسبوا ألا تكون لا وحسبوا إكسار السين وحسبوا وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا فعموا وصموا لا ثم- أم وليد نعم.
هستأذنك حاولي علي صوتك عشان أضبط لك الحروف حاضر يعني ابدأي تاني وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا حاضر معلش أنا هتعبك معايا السنة لا لا لا تفضلي وحسبوا لا مش وحسبوا وحسبوا هي السين عليها فتحة ولا كسرة كسرة طيب وحسيسي حسبوا صح تمام وحسبوا ألا تكون فتنة ألا تكونوا ولا ألا تكون ألا تكون هم.
ألا تكون فتنة فعموا فعموا وصموا هم.
ثم تاب الله عليهم ثم عم ثم عموا لا خلي بالك يا أم وليد ثم عموا يبقى أنت كده ش... هي الميم عليها شدة لا.
يبقى ثم عموا ثم عموا عموا وصموا كثيرا منهم هم.
والله بصير بما يعملون عيد الآية دي تاني يا أم وليد حاضر وحاسبوا وحاسبوا لا ال- بيني بيني كسر السين شوية حاضر وحاسبوا أيوة ألا تكون فتنة لا أنا عايزك تنتبهي للتشكيل حاضر ألا تكونوا يبقى أنت كده حطيتي على النون ضمة اه ألا تكونا ألا نا تكون اه بس مش هنبالغ فيها طبعا عشان بس ابينها لك تتنطق ازاي لكن عايز نقولها بقى بتلقائيه بالفطره وحسبوا الا تكون فتنه شوفوا قلتها ازاي وحسبوا ألا لا اكسري السين وحسبوا وحسبوا ألا تكون فتنة ايوه فعموا لا مش فعموا فعموا فعموا فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم مم.
ثم عموا ايوه وصموا كثيرا منهم والله بصير بما يعملون ماشي لقد كفر الذين طيب هي ال الكاف بالفطرة بتقولي عليها كاف ولا قاف لا كيف يبقى ازاي نقول عليها كاف ونيجي نركبها في الكلمة نقول لقد كفر صح عندك لقد كفر ولا لقد كفر كوت كثيرة اه ك كفى كاني بتقولي كفى كفر كثيرة مم.
لقد كفر الذين قالوا إن طب الله- خلي بالك من حاجة بقى نعم شايفة كلمة وحسبوا اللي فوق أيوة مش كان عليها مد اه تعرفي تقولي لي المد ده اسمه ايه ده مد مد جائز م- من- منفصل حلو طب المد المنفصل ده بقى انت اصلا لما بدأت الآية مديتيه أربعة ولا مديتيه اتنين هو المفروض كنت امده اربعة انا مش عارفة مدته قد ايه لكن طيب ممكن لا أربعة.
هو ممكن تمديه اتنين ممكن ينفع اتنين، تمديه ممكن اتنين أربعة، ممكن خمسة اه خليكي في بداية التعليم اه يا متمديه اتنين يا تمديه أربعة اه خلاص حسب النفس حاضر فمديه أربعة بقى ماشي هنبدأ بقى من عند إيه لقد كفر الذين قالوا إن الله لقد كفروا لقد كفر لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لا خلي بالك التشكيل وقع مننا برضو قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم حاضر. قالوا إن ال- قالوا إن الله هو مش المسيح إن الله إن الله إن الله هو المسيح ابن مريم بس لا ابني ولا ابنه ابن مريم ابنه مم.
ابن مريم مم.
وقال المسيح ابن يا بني إسرائيل اعبدوا الله رب اعبدوا الله ربي وربكم ربي وربكم ربوا لا وربكم مش ربه ربي ربي وربكم مم.
إنه من يشرك من يشرك بالله يشرك يشرك بالله فقد حر حرم أيوة حرم الله عليه الجنة مم.
ومأواه النار وما وما للظالمين من أنصار بارك الله فيك حتى لو اتصلت أتعبتك علي يا ابني معلش لا لا حتى لو حضرتك اتصلت عليا ببرنامج رواية ورش وحبيت تقري آه.
حتى لو نتعلم آية أو آيتين برواية حفص ربنا يجازيك خير أنا ها هنا خادم لتعليم القرآن ربنا يكرمك ربنا يديك الصحة والعافية آمين يا جزاك رب.
الله كل خير خيرا جزاك يعرف من حسناتك يا رب امين يا سلام.
رب ربنا يكرمك طيب يعني كان ده اخر آه، اتصال فان شاء الله احنا كده اخذنا النهارده ربع يا ايها الرسول بلغ ما كانش عندنا غير فرش غير رسالاته وبقيه الربع كانت ايه اصول ان شاء الله الحلقه القادمه هنبتدي نتطرق على الجزء السابع احنا كده انهينا ست اجزاء من القرآن برواية ورش عن الامام ايه نافع المرة القادمة باذن الله تعالى هنقرأ مطلع الجزء السابع لا تجدن اشد الناس عداوة برضو سورة المائدة الآية 82 يعني ارجو من الجميع ان احنا نحضرها ان شاء الله مع مواصلة شرح الاصول في الحلقة القادمة بإذن ربي تبارك وتعالى أحسن الله إليك يا أحمد وشرفتنا ببرنامج رواية ورش خيرا جزاك يا حبيبي إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
أنعم بالقارئ والسامع